بيت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا ونقفل بدان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء مع المصطفى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كالعادة كل عام وأنتم بخير ربنا يا رب يجمعنا وإياكم على الطاعة وبكرة أول شهر رجب وشهر رجب من أشهر الحرم أشهر الجميلة اللي النبي وصانا بالكثرة الصيام فيها فقال كما عند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله عز وجل بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم اللي هم الأشهر الحرم اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلهم أشهر حرم يحرم فيهم القتال وأشهر فيها أمان أشهر فيها أجر بيزداد وبيضاعف ربنا يرزقنا وإياكم يا رب لذة الصيام في شهر رجب وشهر شعبان الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى وزي ما قلنا دايما يا جماعة إن شهر رجب ده شهر البذر اللي بنحط فيه البذرة الطيبة وشهر شعبان هو شهر السقيا اللي يسقي فيها البذرة وشهر رمضان هو شهر الحصاد فاللي عايز تجنيه في رمضان ازرعه في شهر رجب ربنا يا رب يعنا وإياكم على بذل الخير وعمل المعروف وبذل الطاعة في شهر رجب وشعبان ورمضان وطول العمر حتى نلقى النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض أدينا داخلين على الحبيب صلى الله عليه وسلم بكل أدب وهدوء وسكينة وكالعادة اوعى تنسى التأشيرة صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم دخلنا على الحبيب صلى الله عليه وسلم لقيناه واقف قدام باب المسجد وحصل موقف ان جاله رجل كبير وكلكم عارفين قصته قوي بس ده مدخل بس موضوعنا النهارده لقينا واحد كبير سقط حاجباه على عينيه من كبر السن رجل كبير جدا في السن فوقف امام النبي صلى الله عليه وسلم وكان لم يسلم بعد فقال يا محمد اني عملت من الذنوب ما لو ان وزع على اهل الارض لاغرقهم جميعا فتبسم نهر الرحمه ينبوع الحنان الذي كان يفتح باب الامل والبشرى ويفتح باب الرجاء في قلوب المسلمين وفي قلوب غير المسلمين حتى يؤمنوا بالله رب العالمين فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قال رجل أشهد قال أبشر فإن الله قد أبدل سيئاتك كلها إلى حسنات فتعجب الرجل وقال وغدراتي وفجراتي قال النبي صلى الله عليه وسلم وغدراتك وفجراتك فولى الرجل مكبرا الله أكبر الله أكبر والنبي يمسح على لحيته ويحمد الله عز وجل على هداية هذا الرجل فنزل جبريل عليه السلام بقرآن يتلى إلى يوم القيامة إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما عشان كده عشان كده لقاء الإلهاد إن شاء الله بعنوان أعظم توبة في العالم يا ترى مين فينا اللي هتكون توبته النهارده هتكون اعظم توبه في العالم اوعى تحتقر نفسك اوعى تقول معقوله انا اكون اعظم تائب في العالم او تكون توبتي اعظم توبه في العالم اوعى تحتقر نفسك انت غالي عند ربنا بإيمانك وطاعتك وبتوبتك وبرجوعك إلى الله سبحانه وتعالى وبإنك الليلة دي تعزم ان انت تبدأ صفحة جديدة وبإنك الليلة دي تعزم ان انت تبدأي صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى تمليها طاعة وتمليها خير وتكتري من النيات الطيبة إن شاء الله أعمر شهر رجب وشعبان ورمضان بطاعتك يا رب العالمين وابذل جهدي وإن شاء الله قبل ما يخلص رمضان أكون جددت النية للعمر كله مش مش بس للشهور دي بس إنما احنا بس عايزين نركز الأول في الحقبة اللي جاية دي أو الحقبة اللي جاية الجميلة ديت رجب شعبان رمضان ثلاث شهور ممكن نخرج من خلالها بفضل الله بمغفرة الذنوب وستر العيوب والرحمة والمغفرة والعتق من النيران والفوز بليلة القدر التي هي خير من ألف شهر وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وربنا أكرمنا وممكن نكتب من أهل الفردوس الأعلى عايزين نقول إن ده مشروع العمر يا جماعة بصدق والله العظيم مشروع العمر حاولوا يعني نسميه مشروع النجاة عايزين نعم نرفع شعار السنة دي نقول وماذا أعددت لها وده بيفكرني بحديث رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك أن رجلا أعرابيا جاء إلى الحبيب ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله متى الساعة قال النبي وماذا أعددت لها قال ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام غير أني أحب الله ورسوله قال فأنت مع من أحببت قال أنس فما فرحنا بشيء بعد الإسلام مثل فرحنا بهذا الحديث لماذا سيدنا أنس قال فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب أبا بكر وعمر وأرجو أن أحشر معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم وإحنا والله والله بنحب النبي صلى الله عليه وسلم وبنحب الصحابة والتابعين وكل الصالحين في كل زمان ومكان ونرجو أن نحشر معهم وإن لم نعمل بمثل أعمالهم عايزين نخش بقى في الجد يا شيخ محمود كلمنا بقى عن التوبة شوية أكلمك عن التوبة بس أنت صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم أول حاجة عايزين نسأل عايزين نخلي الموضوع كله في سورة سين جيم أسئلة وأجوبة بيبقى شيق جدا لما يكون الموضوع مش مجرد سرد معلومات لكن بيكون موضوع سين وجيم أول سؤال هل في حد في الكون ده كله يا جماعة معصوم من الذنوب والجيم إن مفيش حد في الدنيا معصوم من الذنوب إلا سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أحمد والترمذي بإسناد حسن كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون كل بني آدم ما فيش حد في الدنيا دي معصوم أبدا إلا الحبيب صلى الله عليه وسلم حديث الثاني روى مسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم لأتى بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم الحديث ده بيحض الناس يا شيخ محمود على المعصية أبدا بيحض الناس على التوبة بعد المعصية عشان تظهر فينا آثار اسم المعصية المولى عز وجل الغفور سبحانه وتعالى التواب سبحانه وتعالى المولى عز وجل كما وضح النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في حينما قال أذنب عبد ذنبا فقال رب إني عملت ذنبا فقال جل وعلا علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي إلى أن قال في المرة الرابعة فليعمل عبدي ما شاء الحديث ده برضه يحض الناس على إن هم يذنبوا أبدا بيحض الناس على التوبة بعد الذنب ده السؤال الأولاني إذا ما فيش حد معصوم ما فيش حد معصوم عشان ما تيأس من نفسك عشان ما تيأسيش من نفسك عشان ما تقولوش ذنوبنا كتيرة وعملنا وسوينا و لا تهتك ستر الله عز وجل عليك استتر بما سترك الله عز وجل وتب إلى الله عز وجل وتقرب إلى الله صحح عقيدتك وصحح إيمانك وجدد إيمانك والجأ لربنا واسأل ربنا وقوم ادعي وصلي قيام الليل واطلب من ربنا المغفرة ذل نفسك وانكسر حط جبهتك في الأرض خلي نفسك كده بتنخلع من حولك وقوتك إلى حول الله وقوته قول له يا رب أنا ما أقدرش أتوب من غيرك يا رب أنت اللي هتعن على التوبة أنت اللي هتعن على الطاعة أنت اللي هتعن يا رب على إن أنا أكون عبد فعلا بعمل كل ما يرضيك وأجتنب كل ما يغضبك آه إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وتعلم أنه لا ملجأ من الله إلا إليه ففروا إلى الله في ناس بتفر إلى الله وفي ناس بتفر من الله تخيل حضرتك تخيل حضرتك أن في ناس بدل ما تفر إلى الله الرحيم الغفور التواب الشكور الودود الذي يتودد إلى عباده وهو غني عنهم سبحانه وتعالى ومع ذلك في ناس بتفر من الله سبحانه وتعالى تقول له تعالى صلي مش عايز أصلي تقول لها تحجبي مش عايز ألبس حجاب تقول لها بر أمك وأبوك أو قول له بر أمك وأبوك هو مش عايز سبحانك يا ربي مع ان ربنا سبحانه وتعالى لما بيعاقبنا على ذنوبنا يا جماعة يعني المولى عز وجل يعاقبنا على بعض الذنوب ولا يعاقبنا على كل الذنوب يعني وما أصابكم من ما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم خد بالك من اللفظ ويعفو عن كثير يعني اللي بيصيبنا ده سواء كان ابتلاءات أو مصائب أو مشاكل و ده ببعض ذنوبنا والله عز وجل يعفو عن كثير وإلا إن المولى عز وجل لو يؤاخذنا بكل ذنوبنا وآثمنا من لن يترك على وجه الأرض من دابة سبحانه وتعالى اللطيف الرحيم الغفور الشكور الودود عايزك تفتكر الأسماء العظيمة ديت كده وتتعبد لله سبحانه وتعالى بهذه الأسماء السؤال الثاني كيف رغب الله عز وجل عباده في التوبة المولى عز وجل إزاي شجعنا على التوبة وكيف حض المولى عز وجل عباده على التوبة سبحانه وتعالى تعالى نشوف أول حاجة أول حاجة المولى عز وجل جعل التوبة لها ثلاث أطراف الطرفين منه وطرف منك أنت المولى عز وجل يقول عن الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك قال ثم تاب عليهم ليتوبوا ألقى الله عز وجل التوبة في قلوبهم آدي طرف فهم تابوا فده الطرف الثاني فربنا تقبل توبتهم ده الطرف الثالث تخيل فتوبة العبد محاطة ومحفوفة بتوبتين من الله الله الله على على على رحمة ربنا وعلى كمال رحمة ربنا سبحانه وتعالى يبقى أنا اللي بأذنب وأنا اللي بأخطئ وأنا اللي بعمل حاجات مش كويسة ومع ذلك الله الرحيم الغفور التواب الودود يل- يلهمني التوبة فأنا أتوب فيقبل توبتي يبقى توبتي محاطة بين توبتين من الله سبحانه وتعالى ولذلك سيدنا آدم آه، آه، يعني أبونا آدم عليه السلام لما أذنب وأكل من الشجرة المولى عز وجل قال حينما وضح ان هو اللي تاب على ادم عليه السلام قال جل وعلا فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم يبقى من الذي تلقى الكلمات ادم عليه السلام تلقى كلمات من ربنا بيعلمه ازاي يتوب ويرجع له مره ثانيه الكلام ده في سورة البقرة طب تفصيل الكلمات ديت وردت في سورة الأعراف إن آدم عليه السلام وحواء عليه السلام لما أراد التوبة قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين الله يعني ربنا رازق سيدنا آدم التوبة وفوق ده كله كمان بيقول له لما تعوز تتوب يا آدم أنا هعلمك الكلمات اللي أنت ممكن تتوب بيها وترجع لي مرة تانية ايه العظمه دي كلها ايه الرحمه دي كلها سبحانه وتعالى فوق ده كله المولى عز وجل بيقول لنا عشان بيعلمنا ان علامه الفلاح التوبه بيقول وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون ما بيقولش وتوبوا الى الله جميعا ايها المذنبون ما بيقولش توبوا الى الله جميعا ايها المسرفون بيقول ايها المؤمنون احسن تظن حضرتك ان التوبه واجبه فقط على المذنب لا ده اي انسان في الدنيا بيتوب اي واحد في الدنيا حتى لو هو شايف انه ما ارتكبش ذنب بيتوب ويستغفر ويرجع لربنا لان في ذنوب احنا شايفينها وحاسين بيها وفي ذنوب بنعملها يا جماعه من غير ما ندرى والله العظيم احيانا يكون الذنب ان انت مقصر في حق ربنا فانت مش واخد بالك ان انت اذنبت في حق ربنا سبحانه وتعالى احيانا يكون ذنب قلبي وانت مش واخد بالك ان انت ممكن تظن ظن معين كده فتذنب ذنبا قلبيا ويكون اشد من الذنب اللي انت بتعمله بايديك او بعينيك او بودانك او بلسانك ذنوب قلبية لازم تاخد بالك منها ولازم تتعلم ان في حاجة اسمها ذنوب قلبية وفي ذنوب بدنية ذنوب الجوارح الجوارح دي بتعمل ذنوب والقلب بيعمل ذنوب ولعل حضراتكم تفتكروا كنا عاملين برنامج هنا في قناة اقرأ اسمه قاطع هذه المنتجات واتعمل بعد كده مجلد كبير في عدد كبير جدا من الذنوب القلبية اللي ممكن الإنسان يقع فيها ربنا يا رب يعافينا ويعافيكم فبيقول لك وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون فوق ده كله الله عز وجل قسم الناس جميعا إلى قسمين أرجوك فكر كويس تبقى معدول ولا معدول الناس كلها الدنيا كلها نوعين تائب وظالم قال جل وعلا ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون اللي مش ناوي يتوب يبقى ظالم ظالم لنفسه فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى وأصعب شيء في الدنيا إني أنا أظلم أنا إن الإنسان يظلم نفسه تخيل حضرتك وما فيش حد بيحب نفسه أكتر من نفسه ومع ذلك هو بيظلم نفسه ويقول لك أنا بحب الناس وبحب الخير للناس وهو مش ممكن يكون صادق لأنه لو بيحب الخير للناس أول واحد أو أول إنسان هيحب الخير ليه هو نفسه واخد بالك يبقى إذا ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون عشان كده بيقول لك اوعى تيأس من رحمتي قل يا عبادي الذين أسرفوا أسرفوا إسراف ما هو في إسراف في الفلوس وفي إسراف في الذنوب وإسراف الذنوب أشد وأسوأ من إسرافك في الفلوس الفلوس تتعوض وربنا سبحانه وتعالى هيحاسبك على إسراف الفلوس لكن مش زي محاسبته لك على إسراف في الذنوب لأن في النهاية الفلوس ديت قيمة مادية تتعوض وممكن لو أسرفت ممكن بعد كده تظبط نفسك إنما لو أسرفت في الذنوب قد تريد أن تعود ومش عارف من كتر ما أسرفت في الذنوب يدخل لك الشيطان من مدخل عياذا بالله ييأسك من رحمة ربنا سبحانه وتعالى لكن رغم ذلك المولى عز وجل ما بييأسكش أبدا من رحمته فاتح لك باب التوبة على طول بيقول لك وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وبعدين يقول لك قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وكانت موافقة لنص الآية مع أن في آية أخرى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يبقى في ذنب ما بيتغفرش اللي هو الشرك واخد بالك لكن هنا قال لك جميعا ليه عشان ما يجيلكش الشيطان شيطان انس او شيطان جن يقول لك- يقول لك لا ده الذنب ده بالذات ليس له توبه فأ- فقطع عليك كل حبائل شياطين الانس والجن بيقول لك قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى وقال لك فوق ده كله هبدلها لك كمان حسنات إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وفوق ده كله كمان قال لك حتى لو كنت مش مسلم حتى لو كنت كافرا أنا برضه مش هيأسك من رحمتي مش أنا قلت في آية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء المقصود هنا من مات على الشرك أما من كان لسه حيا ما زال حيا على قيد الحياة و- وكان على الشرك فالله عز وجل يفتح له باب الرجاء ويفتح له باب التوبة ويفتح له باب العودة ويفتح له باب الرحمة سبحانه وتعالى ويقول سبحانه وتعالى قل للذين كفروا قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين أي فقد مضت سنة الأولين في إهلاك المولى عز وجل لمن أصر على كفره حتى نهاية عمره ربنا يا رب يرزقنا إياكم توبة نصوحا ترضيها عنا سبحانه وتعالى المولى عز وجل كما وضح النبي صلى الله عليه وسلم آه، في الحديث اللي رواه البخاري ومسلم ان ربنا بيفرح بيفرح الله اكبر ربنا بيفرح بتوبه عبده المؤمن مع ان توبتك مش هتعود عليه باي نفع وطاعتك لن تنفع الله عز وجل ومعصيتك لا تضر الله عز وجل قال جل وعلا في حديث قدسي رواه مسلم يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا ومع ذلك النبي بيخبر صلى الله عليه وسلم بيقول والله والله لله أفرح بتوبة عبده حين يتوب من أحدكم كان بأرض فلا ومعه دابة عليها طعام وشرابه وكساءه وغذاؤه فانفلتت الدابة فآيس منها فاضطجع تحت ظل الشجرة ينتظر الموت وبينما هو على تلك الحالة البئيسة وإذا بالدابة فوق رأسه فأخذ بخطامها الحياة رجعت له مرة تانية ثم قام وقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخطأ الرجل من شدة الفرح فشوف الراجل ده فرحته بوجود الدابة مرة تانية قد إيه بيقول لك ربنا بيفرح بتوبتك لما بتتوب أكتر من فرحة الراجل دوت لما لقى الدابة عشان كده قال من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولا ربنا يرزقنا إياكم توبة نصوحا فاصل قصير ونرجع لكم مرة تانية مع أعظم توبة في العالم صلى على حبيبك
بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوحيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا رب نشهدك يا رب في هذه الليلة المباركة أن تبنا إليك ورجعنا إليك يا رب يا رب نبدأ صفحة جديدة يا رب ترضيك عنا يا رب يا رب مع دخول شهر رجب يا رب اصلح حال الأمة الإسلامية يا رب وقلب بين قلوب المسلمين واصلح حال بلاد المسلمين يا رب وسع أرزاقهم واشفي مرضاهم يا رب وارحم موتاهم واهد ضلهم يا أرحم الراحمين واجمع شتات قلوبنا وقلب بين قلوبنا يا رب العالمين اجعلها أيام بركة علينا جميعا وأسعد قلوبنا جميعا يا رب العالمين وارحم من مات منا يا رب واشف من مرضى منا و- ووسع أرزاق جميعا وسد دين المسلمين جميعا يا رب العالمين اللهم آمين تعالوا نكمل موضوعنا وتعالوا نشوف بقى السؤال اللي بعده كيف حض النبي الأمة على التوبة رقم واحد حبيب قلبي بقى ركز معايا كده بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم أول حاجة بدأ النبي بنفسه طب النبي يبدأ بنفسه ليه يا شيخ محمود هو النبي يعني عنده ذنوب لا طبعا النبي ما عندوش ذنوب غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كما ثبت في أحاديث كثيرة جدا حتى كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه ومع ذلك تقول أمنا عائشة يا رسول الله أنت تفعل بنفسك هكذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيقول يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا صلى الله عليه وسلم كان النبي عشان يعلم الأمة التوبة والاستغفار كان يبدأ بنفسه يقول النبي كما في حديث البخاري إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم والليلة أكثر من سبعين مرة أكثر من سبعين مرة يعني ده عددها قد إيه ورد ذلك في الحديث الذي رواه مسلم أنه كان يستغفر الله في اليوم والليلة مئة مرة صلى الله عليه وسلم تخيل حضرتك فوق ده كله عرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن تصير له جبال الذهب جبال الصفا والمروة ذهبا وفضة وخير بين ذلك وبين أن يفتح الله عز وجل باب التوبة والرحمة لأمتي كما ورد ذلك في مسند الإمام أحمد بسند صحيح فاختار النبي أن يفتح باب التوبة والرحمة يبقى باب التوبة والرحمة أغلى من كنوز الدنيا طبعا أغلى من الدنيا وما فيها بفضل الله سبحانه وتعالى لأن النبي قال لمعاذ بن جبل في الحديث اللي رواه البخاري ومسلم ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم وقالها مرة أخرى أيضا لعلي بن أبي طالب شيء عجيب جدا التوبة دي ما فيش أعظم من التوبة ده التوبة دي تغير الدنيا كلها التوبة تخلي الأرض القاحلة خضراء التوبة تخلي الكون ده كله بفضل الله بيسير في طريق ربنا وربنا يفتح له بركات الدنيا والآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى هم الدنيا كلها لما تتوب وترجع إلى الله سبحانه وتعالى وترجع للإسلام الحقيقي والمنهج الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول سيدنا عيسى بن مريم في آخر الزمان كعلامة من علامات الساعة الكبرى وي- وي- ويتم تحقيق الإسلام قلبا وقالبا إيه اللي يحصل الله عز وجل يأمر السماوات أن تنزل بركتها ويأمر الأرض أن تخرج بركتها إلى آخر القصة اللي انتوا عارفينها الدنيا كلها تتملي بركة بفضل الله سبحانه وتعالى يبقى إذن بدأ النبي صلى الله عليه وسلم التوبة بنفسه ثم حض الأمة كلها على التوبة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم طيب مهما بلغت ذنوبي بقى سؤال برضو اللي كتير جدا من الناس بيسألوه ذنوبي كتير يا شيخ محمود وممكن تلاقي في الأسئلة اللي جاية النهاردة ذنوبي كتيرة عملت وسويت وما تركتش ذنبي لا في السر ولا في العلانية إلا وعملته ينفع أتوب طبعا ينفع تتوب اوعى حد في الدنيا يأسك من رحمة ربنا اوعى في يوم من الايام واحد يقول لك ما ينفعش تتوب قول له انت ما انتش فاهم يعني ما انتش فاهم اصول التوبه ما انتش فاهم يعني ايه الاسلام ونعمه الاسلام وعظمه الاسلام انت تحجر امامي باب التوبه باب التوبه لا يغلق ابدا الا في حالتين هنقول لهم كمان هنقول لهم كمان شويه لكن ما حدش في الدنيا اسك من رحمه ربنا هل انت ارتكبت ذنوب قد اللي قتل 99 نفس ومع ذلك قتل رقم 100 واخد بالك لما قال دلون على اعلم اهل الارض فدلوه على اعبد اهل الارض الرجل بجهله قال له ماذا صنعت قال له قتل 99 نفس قال له ليس لك توبه واخد بالك فراح قتله مكمل بيه 100 انما الرجل عشان صادق ربنا سبحانه وتعالى سخر له عالم جليل قال له وماذا صنعت قال له فعلت كذا قال له لك توبه باب التوبه لا يغلق ابدا ولكن اخرج من ارض السوء هذه الى ارض كذا فاعبد الله عز وجل مع هؤلاء الناس وذهب ومات الرجل في منتصف الطريق وتخاصمت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب إلى آخر القصة اللي انتم عارفينها جميعا أمر الله الأرض كلها بما عليها ومن عليها أرض التوبة أن تأتي قريبة وأرض المعصية أن تبتعد فقاسوا ما بين الأرضين فوجدوه أقرب إلى أرض الطاعة بشبر واحد فقبضته ملائكة الرحمة بفضل الله سبحانه وتعالى يبقى مل- مهما بلغت ذنوبي ينفع توب طبعا ينفع تتوب يقول علام الغيوب سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الذي رواه الترمذي وإسناد الحسن يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي الله لا يبالي ليه لأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون هو فاطر السماوات والأرض سبحانه وتعالى يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء أطراف السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا انا هجيب لك بقى اكتر ذنوب ممكن تجيبها قد ايه تملى الكره الارضيه كلها ذنوب وخطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفره الله اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله عشان كده ربنا قال ورحمتي وسعت كل شيء وذنبك مهما عظم انتفخ كبر كتر ذنوب كتير قوي فهي شيء ورحمة الله ستسع لا محالة ولذلك أحكي لكم قصة صغيرة بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم سيدنا موسى عليه السلام كريم الرحمن في يوم من الأيام حصل جدب وقحط في عهد سيدنا موسى فبنو إسرائيل قالوا له يعني هيا يا كريم الله ألا تدعو الله عز وجل أن يسقينا الغيث قال لهم هيا نخرج إلى الصحراء ونسأل الله عز وجل فلما وصل إلى الصحراء كان معاه سبعين ألف واحد من بني إسرائيل فقال يا رب اللهم انشر علينا فضلك وإحسانك وأنزل علينا رحمتك يا رب العالمين اللهم أمطرنا فإذا بالحق جل وعلا أوحى إلى موسى عليه السلام يا موسى فيكم رجل يبارزني بالذنوب والمعاصي منذ أربعين سنة فمره أن يخرج من بين أظهركم فبشؤم معصيته منعتم القطر من السماء فقال يا ربي عبد ضعيف وصوتي ضعيف كيف أسمعهم وهم سبعون ألفا قال يا موسى منك النداء علينا البلاغ فوقف موسى عليه السلام ونادى من على الصخرة يا أيها العبد العاصي الذي بارز الله بالذنوب والمعاصي منذ أربعين سنة اخرج من بين أظهرنا فبشؤم معصيتك منعنا القطر من السماء فأوحى الله إليه يا موسى إن العبد تلفت يمينا فلم يجد أحدا قد خرج تلفت يسارا فلم يجد أحدا قد خرج فعلم أنه هو المقصود فوضع رأسه في ثوبه وقال يا رب يا رب عصيتك أربعين فأمهلتني فإن بقيت هلكت وهلك كل من معي وإن خرجت فضحت أمام الملأ فها هي توبتي ألقيها بين يديك فاقبلني وارحمني واسترني بين الخلق يا أرحم الراحمين فتجمعت السحب من كل مكان وأمطرت مطرا كالإرب فتعجب نبي الله موسى وقال يا رب أسقيتنا ولم يخرج منا أحد قال يا موسى أسقيتكم بالذي منعتكم به فقد تاب العبد وعاد إلي فقال يا ربي أرني هذا العبد الطائع التائب فقال يا موسى لم أكن لأفضحه وهو يعصاني أفأفضحه بعد أن تاب إلي يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع يا من يرجى للشدائد كلها يا من إليه المشتكى والمفزع يا من خزائن رزقه في قول كن أمن فإن الخير عندك أجمع ما لي سوى فقري إليك وسيلة فبالافتقار إليك فقري أدفع ما لي سوى قرعي لبابك حيلة فلئن رددت فأي باب أقرع ومن الذي الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنع حاشا لجودك حاشا لجودك أن تقنط عاصية الفضل أجزل والمواهب أوسع ثم الصلاة على النبي وآله من جاء بالقرآن نورا يسطع اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم من الأيام يا جماعة كان في واحد اسمه زازان زازان ده كان مطرب كده مشهور في أيام سيدنا عبد الله بن مسعود وكان صوته جميل قوي وكان بيعزف على آلة وترية كده زي العود ففي يوم من الأيام عازم أصحابه قدام بيته قاعدين بيشربوا خمر وهو قاعد بيعزف وبيغني لهم فعدى ابن مسعود شوف رقة الدعوة الجميلة يا شباب الشباب اللي عايزين تغيروا منكر بلاش لما تيجوا تغيروا منكر ترتكبوا معاه منكر لأن تغيير المنكر لو هيترتب عليه منكر فيعتبر تغيير المنكر هو عين المنكر عايزين نغير المنكر بلا منكر وعايزين نأمر بالمعروف بكل معروف فمعدي فلقى واحد بيغني وبيعزف آلة وترية وبيشربوا خمر لو واحد غيره كان قال لك ايه غير منكر خش كسر الخمر والعود واضرب اللي بيغني انما عمل ايه وقف وابتسم لزازان وقال له الله ما اجمل هذا الصوت لو كان بكتاب الله ومشي غير منكر بس برقة غير منكر بس بأدب فالراجل سمع الكلمة فراح مكسر العود وسكب الخمر بنفسه من غير ما حد يجبره وراح قال له يا عم ماذا قلت قال قلت الله ما أجمل هذا الصوت لو كان بكتاب الله فبكى زازان وقال أشهدك أني قد تبت إلى الله فبكى ابن مسعود وأخذه في حضنه وقال كيف لا أحب من أحبه الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين الله شوف رقة الدعوة سبحانك يا ربي واحد يسأل سؤال تاني فيه أشياء ممكن أعملها لو عملتها ما يضرنيش أي ذنب آه في خمس حاجات لو عملتهم ما يضركش أي ذنب مهما عملته معقولة يعني ممكن أعمل ذنوب مع الخمس حاجات ديت مش هيضرني أي ذنب ده لو قدرت تعمل ذنب بعد ما تعرف الخمس حاجات ديت أول حاجة سيدنا إبراهيم بن أدهم رحمه الله رحمة واسعة تابعي جليل في يوم من الأيام جاء واحد مسرف جدا على نفسه في الذنوب والمعاصي فقال له يا إبراهيم أتوب ثم أرجع ثم أتوب مش عارف أتوب خلاص مش قادر أثبت على توبة قال له هقول لك على خمس حاجات لو عملتهم لا يضرك ذنب أبدا قال له هات يا إبراهيم قال له أول حاجة إن أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزق الله قال له طب كيف ذلك إذا كان الرزق كله من عند ربنا سبحانه وتعالى وإحنا عباد ليس بأيدينا أي مصدر رزق الرزق كله بيد الله وفي السماء رزقكم وما توعدون فقال له أيجدر بك أن تأكل من رزق الله وأن تعصي الله قال له لا والله هات الثانية قال له إن أردت أن تعصي الله فلا تسكن في أرض الله قال كيف ذلك يا إبراهيم الله عز وجل له ملكوت السماوات والأرض كل الكون ده كله ملك ربنا سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء فقال له طيب أيجدر بك أن تعيش في ملكه وأن تبارزه بالذنوب والمعاصي قال له لا والله أبدا قال له هات الثالثة قال له إن أردت أن تعصي الله فاعصي الله في مكان لا يراك الله فيه قال له يا إبراهيم الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور الله يعلم السر وأخفى فكيف لا يراني إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن كن علي رقيب ولا تحسبن الله يغفل عنك ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب فقال له طيب أيجدر بك أن تعلم أن عين الله تراك ومع ذلك فأنت تبارزه بالظلم والمعاصي قالوا لا والله هات الرابعة قال إذا جاءك ملك الموت يريد أن يقبض روحك قل أجلني يا ملك الموت ساعة حتى أتوب وأرجع إلى الله عز وجل قال يا إبراهيم الله عز وجل يقول فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قال أيجدر بك أن تعلم أنك لا تدري متى تموت ومع ذلك فأنت مصر على الذنوب قال لا والله هات الخامسة والأخيرة قال إذا جاءتك زبانية جهنم وأرادت أن تأخذك إلى النار فلا تذهب معهم قال إبراهيم الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون قال أيجدر بك أن تعلم وصف تلك الملائكة ولأنك لن تستطيع أن تمتنع من الذهاب إلى النار معهم ومع ذلك أنت مصر على الذنوب والمعاصي قال لا والله تبت إلى الله عز وجل ولا الرجل هو يستغفر الله عز وجل ويبكي من خشية الله ثم ذهب تائبا عابدا لله سبحانه وتعالى طيب السؤال اللي احنا سألناه في أول الحلقة هل في وقت يا جماعة يعني باب التوبة مفتوح لا يغلق أبدا لكنه لا يغلق إلا في حالتين اثنتين الحالة الأولى عند وصول الروح إلى الحلقوم عند الغرغرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بإسناد حسن إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر ما لم يصل إلى الغرغرة بتاعة الموت قبل ذلك باب التوبة مفتوح لا يغلق أبدا الحق نفسك وتوب وانتوا عارفين يا جماعة ان من علامات الساعة الصغرى موت الفجأة او موت الفجاءة واحد بيسلم عليك واحد لسه مكلمك في التليفون بيقول لك السلام عليكم عامل ايه وحشت كل سنة وانت طيب قفل السكة بعد ثلاث دقايق واحد بيتصل بيك بيقول لك ما دريتش فلان حصل له ايه حصل له ايه ده كان معايا في التليفون دلوقتي قال لك مات دلوقتي حالا شوف قد ايه اه يعني فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون في لحظة في لحظة يأتي الدور علينا ربنا يا رب يرزقنا وإياكم يا رب حسن الخاتمة يا رب الواحد أقسم لكم بالله والله الواحد في رعب في رعب خصوصا بعد ما بنشوف انتكاسات وتبديل أحوال وتبديل أخلاق وبعد عن دين ناس ناس انتكست ناس بعدت ناس ناس ربنا يا رب يردهم يا رب ويحفظ الجميع ويثبت قلوبنا يا رب وده السر اللي كان بيخلي النبي يكثر دائما وهو صاحب أثبت وأطهر وأتقى وأخشع وأجمل وأفضل قلب في الكون ده كله ومع ذلك كما عند الترمذي سند صحيح كان أكثر دعاء النبي كما قالت أم سلمة أكثر دعائه كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اطلب من ربنا يثبت قلبك اوعى تركن لنفسك اوعى تقول الحمد لله انا ايماني قوي انا عمري ما اتاثر بحاجه انا عمري ما في فتن تاثر فيا ادعي قول اللهم ان اردت بالقوم فتنه فاقبضني اليك غير مفتون قل يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قل يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك اطلب من ربنا وانخلع من حولك وقوتك احنا فقراء الى الله احنا اذلاء الى الله احنا محتاجين له احنا ممكن نستغنى عن الاكل والشرب واللبس والمتاع والدنيا والبيت والفيلا والعربيه والسياره والفلوس اقدر استغنى عن كل حاجة لكننا لا نستغني عن الله طرفة عين ولا أقل من ذلك ما نقدرش نستغنى عن ربنا أبدا أبدا والله وإلا لو وكلنا الله إلى أنفسنا لنضعنا نقول اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ده كان دعاء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم عشان كده الإنسان تقبل منه التوبة إلا في حالتين عند وصول الروح إلى الحلقوم عند الغرغرة والحالة الثانية عند طلوع الشمس من المغرب ودي علامة من علامات الساعة الكبرى قال جل وعلا يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا يعني عند طلوع الشمس من مغربها لو كافر عايز يسلم لا يقبل لو مؤمن بس عاصي عايز يتوب لا يقبل لو مؤمن عايز يزود إيمانه لا يقبل خلاص هي الحالة دي ختم عليها عند طلوع الشمس من المغرب قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها ورواية مسلم أيضا من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عز وجل عليه تعالوا نشوف أعظم توبة في العالم ولكن بعد فاصل قصير صلى على حبيبك تعالوا نزور بيت الرسول مبني البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والله أنا أحبكم في الله يا رب يرزقنا إياكم يا رب إن إحنا نعين بعض يا رب على التوبة وعلى الطاعة وعلى القرب من ربنا سبحانه وتعالى يعني محتاجين نتواصى فيما بيننا محتاجين إن إحنا يكون عندنا عزيمة مهما كانت الفتن اللي حوالينا ومهما كانت الظروف اللي حوالينا عايزين نثبت أقدامنا كده على الطريق وعايزين نعين بعض وعايزين نذكر بعض بالله سبحانة وتعالى محدش عارف الأيام عمالة بتجري ولعل وعسى الواحد يقول كلمة فربنا ينفع بها إنسان فتكون في ميزان حسناتكم ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم ممكن واحد يسأل ويقول لي طب شروط التوبة إيه أنا عايز أتوب أكيد في شروط للتوبة طبعا في شروط للتوبة كتير من العلماء بيتكلموا عن شروط التوبة ثلاثة الحقيقة هي شروط التوبة خمسة أول حاجة إخلاص النية لله سبحانه وتعالى ان انا لما عاوز اتوب لازم يكون اي عمل خد بالك من حاجه لما اجي اقول لك شروط التوبه لما اجي اقول لك شروط كذا شروط كذا اي شرط لاي حاجه في الدنيا ارجوك صدر فيه رقم واحد الاخلاص وبعد كده حط اللي انت عايزه يبقى رقم واحد الاخلاص انا بتوب ليه هل انا بتوب عشان انا كان نفسي اذنب ذنب معين فعجزت عن اتيان الذنب فمضطر ان انا اتوب ولا انا ب- بأتوب إلى الله سبحانه وتعالى وبرجع لربنا عشان أنا بحب ربنا عشان أنا خايف من ربنا عشان ربنا سبحانه وتعالى هو حبيبي وأنا بتوب عشان أرضيه سبحانه وتعالى وعشان المولى عز وجل بيفرح بتوبتي ولو لم يكن يعني للتوبة ثمرة إلا إن ربي حبيبي سبحانه وتعالى بيفرح بتوبتي لكان واجبا علي أن أتوب وأن أرجع إلى الله سبحانه وتعالى حتى يفرح الله عز وجل بتوبتي تخيل حضرتك لما تكون سبب في فرحة الرب سبحانه وتعالى بتوبتك يا خبر أبيض ده معنى خطير جدا جدا حضرتك مش متخيل يعني أنت لما تتوب بتفرح ربنا بتوبتك الله أكبر ده يبقى لازم نتوب ده واجب علينا ان احنا نتوب ونرجع لربنا ده أول حاجة إخلاص النية لله سبحانه وتعالى رقم اتنين الإقلاع عن الذنب ما ينفعش واحد ماسك آه، آه، سيجارة في إيديه وبيقول يعني فعلا والله كلامك مؤثر والله يا شيخ محمود انا تبت الى الله هو عمال ايه بينفخ لا ارمي ارمي واخلص النيه لله قول لي مش عارف ابطلها ارجع لربنا قول له يا رب شفت مره واحد عمل حاجه جميله قوي كان معاه سجاير فكنت بكلمه عن التوبه وعنه عن فبيقول لي طب انا هتدرج قلت له هتتدرج ازاي قال لي يعني هنزل من 20 سيجاره ل 18 لكذا لكذا لحد ما قلت له هتوصل لحد واحد وترجع لل 20 قال لي فعلا حصل معايا الكلام ده يجي 50 مره قلت له عارف ليه لانك اعتمدت على نفسك قلت ان شاء الله انا قادر ابطلها في اي وقت لا ده بمزاجي ده انا مجرد بس منوي خلاص قال لي فعلا انا عملت كده قلت له انويها بقى لله كده قول له يا رب انا مش قادر ابطلها لكن يا رب انت اللي تقدر يا رب تخرجها من قلبي قلت له ومع الكلمه دي امسك العلبه اقطمها نصين وشوف ربنا هيعمل معاك ايه والله العظيم مسكها قطمها نصين ما رجعلهاش بعد كده ابدا عارف ليه لانه انخلع من حوله وقوتي الى حول الله وقوتي يا رب انا متبرجه ونفسي البس حجاب يا ربي بس انا فرحانه بجمالي وفرحانه بنفسي وصراحه بيني وبين زمايلي كده يعني إيه علاقه جميله و- و- وهم هم مبسوطين بشكل كده وعيلتي وقرايبي مبسوطين بشكل كده وبيقولوا لي هيبقى دمك تقيل قوي لو لبست حجاب بس انا ان شاء الله هكسر القيد دوت وهلبس الحجاب يا رب لان انا بحبك يا رب هلبسه خالصة لوجهك يا رب ان شاء الله هلبس حجاب وهتوب الى الله سبحانه وتعالى عشان تقبل مني لان الحجاب واجب و- وفرض زي زي ما زي ما ال- الصلاة فرض وزي كل يا ايها النبي كل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن انا ما بقولكيش البسي نقاب دلوقتي بقولك البسي حجاب البسي شرب واسع البسي خمار وجلباب البسي حجاب كده يسترك ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب العالمين مش مش مجالي ان انا اناقشك بقى في النقاب واجب ولا مستحب ولا ولا لا انا بكلم في حجاب دلوقتي انا بتكلم على الفرض الاساسي عليك هو الحجاب فدي خلاف بقى بين الكف والوجهين من الوجه والكفين عفوا آه، خلاف بقى كبير مش هنتكلم فيه دلوقتي انا بتكلم عن الحجاب اللي هو الفرض عليك يبقى انا هتوب الى الله وارجع لربنا يبقى اول حاجه اخلاص النيه تاني حاجه الاقلاع عن الذنب ابعد اترك الذنب تماما ثالث حاجه الندم الندم النبي عليه الصلاه والسلام في حديث يقول الندم توبه مجرد ما تندم كده مجرد ما قلبك يتوجع من الذنب والله يا جماعه احفظوا الجمله ديت الذنوب جراحات الذنب جرح بيجرح في القلب اه والله العظيم يخش في القلب كده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يذنب ذنبا الا نكتت في قلبه نكتة سوداء تخيل كده القلب اهو وايه نكته سوداء سوداء سوداء سوداء سوداء لحد ما يغلف القلب كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون وبعدين الثمرة الس- السيئة كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون لو فضلوا على الذنب لحد ما ماتوا سبحانك يا رب عشان كده فإن تاب ونزع ثقل قلبه الله ثقل قلبه يعني القلب ده ايه يتنزع منه الحته السوداء دي ويلمع القلب ويبقى ويضيء القلب بفضل الله سبحانه وتعالى قلب المؤمن يا جماعه عامل زي ايه عامل زي اللمبه الفلورسنت اللي عليها شويه تراب قلب الانسان العاصي اللي بيعصي اللي, اللي, اللي, اللي نفسه يتوب ولسه ما تابش عامل زي لمبه فلورسنت فيها نور جميل جدا وفيها ضوء ما شاء الله ينور الدنيا بس عليه تراب في انسان داعيه عنده رقه ورحمه لما يعوز يدعو ده يمسك حته قطيفه ويمسح اللمبه بحنيه فيزيل التراب فيلمع القلب فيتوب صاحبه وفي واحد في دعوته لما يعوز انه ينور قلب العبد اللي هو اللي عايز يتوب ده يقوم ماسك شومه وكسر اللمبه واخد بالك او يطفي النور على المنطقه كلها لا ده مش مش مش مش ده اسلوب عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام ربنا خاطبه وقال فبما رحمه من الله لنت لهم لنت شوف رحمه ولنت الله ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك الله شوف الرقة وال- ورقة الأسلوب ورقة ال- ال- ال- الدعوة الجميلة التي جاء بها وما وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بالمؤمنين رؤوف رحيم دي حاجة تانية مخصوصة كده لأهل الإيمان مش خدت بالك حضرتك فإذا محتاجين الرقة في الدعوة يبقى في التوبة بقى عايزين إيه إخلاص وبعدين إقلاع عن الذنب وبعدين ندم ندم توبة وبعدين العزم على عدم العودة مرة أخرى طب بس ممكن أرجع معلش لو رجعت الحق وتوب برضه ما هو فيش حد معصوم ما هو اوعى تفتكر حضرتك انك لما تتوب انك مش هترجع لاي ذنب لا هترجع بس توب قال احد السلف لشيخي بيقول له اني اذنب قال توب الى الله قال ثم اعود فاذنب قال توب الى الله قال حتى متى قال حتى تيأس الشيطان منك الشيطان اقسم بعزه جلال الله قال وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم فقال جل وعلا وعزتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما استغفروني كان في أمانين في الأرض يا جماعة أمان وأمان الأمان الأولاني هو وجود النبي محمد صلى الله عليه وسلم فلما مات النبي بقي أمان آخر وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ربنا سبحانه وتعالى كان مستحيل يعذب الناس والنبي بينهم صلى الله عليه وسلم طب مات النبي صلى الله عليه وسلم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون الله الله على جمال الاستغفار ورقة الاستغفار كان أحد السلف طول ما هو قاعد يقول الحمد لله أستغفر الله الحمد لله أستغفر الله فواحد قال له ألا تحسن غير ذلك قال بل أحسن كثيرا قال له ما ليه بتقول الحمد لله أستغفر الله قال له لأن العبد إما بين نعمة من الله تستوجب الحمد وإما بين ذنب من نفسي يستوجب الاستغفار فأنا أحمده على نعمي وأستغفره على ذنوبي الله على فقه السلف الله على فهم الناس الطيبين دولت يبقى العزم على عدم العودة وبعدين وآخر حاجة خمسة في التوبة من شروط التوبة الخمسة التحلل من المظالم خد بالك لو قعدت تتوب من هنا ليوم القيامة فيما بينك وبين الله ولكن عليك مظالم فيما بينك وبين الله ربنا يغفره إنما المظالم لا تغفر بالتوبة ولا تغفر بالاستغفار إنما تغفر برد المظالم إلى أصحابها واحد سارق من واحد مليون جنيه وخارب بيته ودمر أسرته وبعدين راح أسأل أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا رب العالمين يا رب اغفر لي وتوب عليه وقام صلى ركعتين توبة وراح حج واعتمر و... ما ينفعش ما يشيلش ربع الذنب ولا عشر الذنب لأن راجل اتخرب بيته واتحرق قلبه أمال حلها إيه أرد له فلوسه يا إما هو يسامحني ممكن يقول لي أنا مسامحك خلاص ما دمت أنت رجعت له واعتذرت له أنا مسامحك مش عايز منك حاجة كفايه إن أنت عملت كده وممكن يقول لك لا انا ما عايز عايز فلوس عايز فلوس عايز حقي واخد بالك فلا بد من رد المظالم لابد ان انت تتحلل من المظالم ما الدليل على ذلك حديث البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت عنده مظلمه لاخيه فليتحلله منه امتى اليوم قبل ان يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار التعامل هناك بالحسنات والسيئات في عمله غير العمله يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم عشان كده محتاجين نرجع ونقرب من ربنا سبحانه وتعالى شوف بقى شوف حتى يعني الانسان لما يقعد يفكر كده عمال باذنب باذنب واحد تاب بسبب انه افتكر عمليه حسابيه كده عجيبه جدا ان هو حسب عمره لا عمره 60 سنه ضرب 60 سنه في الايام طلعت 21000 يوم فقال 21 ألف يوم يعني أنا لو بأذنب كل يوم ذنب واحد ألقى الله عز وجل ب 21 ألف ذنب خبر أبيض أمال لو أنا بذنب كل يوم 100 ذنب هلقى الله بكم مليون ذنب فتاب إلى الله عز وجل عملية حسابية عملية عجيبة امال لو واحد قاعد كده بقى قدام مسرحيه او او كليبات او او او فيلم وعمال بيتفرج وكل نظره تاتي على امراه بذنب شوف الايه ثلاث اربع ساعات الفيلم ولا ثلاث ساعات الفيلم وثلاث ساعات مسرحيه وثلاث ساعات فيلم تاني ده في ناس بتتفرج في اليوم على تسع عشر افلام خد بالك تخيل بقى ممكن يرتكب في اليوم ملايين الذنوب في يوم واحد والله العظيم في مقابل انت كرجل بقى الحمد لله عايش على منهج النبي صلى الله عليه وسلم ممكن في ثلاث ساعات ونص واقسم لك بالله في ثلاث ساعات ونص تقرا ثمان تجزاء قران حتى لو قراتهم متفرقين الثمان تجزاء قران دولت احسبهم بالحسبه على الكالكوليتر كده مليون و الف حسنه قول مليون حسنه تخيل حضرتك في حين هو ممكن يكون خد 10 مليون ذنب بالنظر الى خمس ست افلام وانت ما شاء الله حياتك مع القرآن مع كتاب ربنا مع كلام ربك حبيبك سبحانه وتعالى ثلاث ساعات ونص تاخد مليون حسنة يا سلام احنا لسه اليومين دول عايزين بقى نتكلم كتير عن الاستعداد لرمضان والقرب من رمضان ده انا عامل لكم 20 مشروع حاجه لا تتصوروها تاخدوا من وراها والله العظيم مليارات الحسنات عامل لكم مفاجاه بقى الاسبوعين اللي جايين دول ان شاء الله ان شاء الله هنشوف شويه حاجات كده عجيبه جدا دروس عمليه حاجات عمليه كده هنحضر ورقه وقلم ونكتب ورا بعض كده عناصر فقط اقول لك اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا لو عملت ال 20 حاجه دولت او حتى عملت بعضهم اضمن لك ان شاء الله بحسن ظني بالله سبحانه وتعالى مليارات الحسنات تيجي يوم القيامة تقول الحمد لله يا رب ان احنا سمعنا الحلقات ديت عشان نتوب ونرجع لربنا وعشان نبذل جهدنا ده انت عارف ده الانفاس معدودة ده نفس طالع ونفس خارج ده انا مو ده انا اقول لحضرتك ايه انا محضر لك كام درس كده ممكن ممكن اموت الليله دي ما الحقش اجي لك الدرس اللي بعده حد عارف يا رب احسن ختمنا يا رب العالمين وانا بقولها دايما واكررها دائما والله واشهد اشهد الله سبحانه وتعالى ان هذه امنيتي واللي بيحبني يدعي لي بيها اتمنى ان انا اموت على هذا المنبر اتمنى كده ان روحي تفيض الى الله سبحانه وتعالى وانا بدي درس من دروس ليله في بيت النبي واقول له يا رسول الله خمس سنين بندي دروس ليله في بيت النبي وكان اخر نفس في حياتي وانا باكلم الناس عنك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فالقاه على الحوض انا وجمهور ليله في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا البرنامج له مكانه في قلبي كبيره جدا. عشان كده محتاجين ان احنا نرجع لله سبحانه وتعالى ونتوب الى الله. أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية لو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي الله الله محتاجين ان احنا ناخد قرار قرار فوري لازم اتوب وارجع لربنا سبحانه وتعالى يذكر ان كان في واحد اسمه ذنون المصرية ذنون المصرية ده يا جماعة في يوم من الايام بص كده شاف منظر عجيب جدا عند نهر الفرات بص لقى اعزكم الله ضفدعه وراكب فوق ظهرها عقرب والضفدعه بتعوم والعقرب فوق ظهرها كانه راكب يعني مركب وبيعدي بيه الناحيه الثانيه فراح كان معاه واحد صديق ليه قال له تعالى نركب بسرعه للمركب بتاعنا ونشوف الضفدعه والعقرب دول حكايتهم ايه فبيقول ركبنا وفضلنا ماشيين من بعيد عشان ما نعملهمش ازعاج علشان نشوف هم هيعملوا ايه بيقول لحد ما وصلنا الشط الثاني واول ما وصلنا ما فيش ثواني وكان وصل الضفدع مع العقرب وبعدين الضفدع وصل لحد طرف الشاطئ فالعقرب راح ناطط على الشط ونزل على الناحيه الثانيه بصوا لقوا الناحيه الثانيه منظر عجيب جدا يا جماعه لقوا شاب الشاب ده كان نايم بعد ما شرب خمر وسكر عياذا بالله فنايم وكان خلاص قرب يفوق وبعدين على صدره أفعى ضخمة جدا وكانت رايحة تلدغه ولسه قبل ما تلدغه كان العقرب هجم على الأفعى وضربها فانفسخت الأفعى وماتت على صدر هذا الشاب ورجعت مرة تانية العقرب ركبت على ظهر الضفدعة وراحت مرجعاها الناحية التانية كأنها كانت رايحة في مهمة قتالية وراكبة الضفدعة عشان توصل تعمل الموضوع ده وتقتل الأفعى اللي كانت هتقتل الشاب ده وترجع مرة تانية فتعجب ذنون ثم أيقظ الشاب قال له استيقظ وانظر ما صنع الله عز وجل بك أيها الشاب الشاب فاق كده خير في ايه بيبص لقى أفعى نايمة على صدره ميتة متفسخة ايه دوت قال له الأفعى دي كانت جاية تقتلك وهي لسه هت... يعني على صدرك ولسه هتنزل وتلدغك فجأة ربنا سخر لك عقرب جالك على ظهره ضفدعة لأنه ما بيعرفش يعوم ووصل لحد هنا و- وضرب الأفعى فانفسخت الأفعى وماتت حماية لك ماذا تصنع أيها الشاب قال كنت شاربا للخمر ولكني لما نمت أردت أن أتوب واستحضرت نية التوبة فقال له سبحان الله قال له والله استحضرت نية التوبة وبعدين ربنا نجاني من الأفعى دي عشان ألحق أتوب فقام الشاب ونفض الأفعى وراح قايم ماشي وهو بيجري وبيبكي وبيقول أستغفر الله أستغفر الله قال إلى أين أنت الشا... يا الشاب قال إن كان هذا صنع الله عز وجل بمن عصاه فكيف صنع الله عز وجل بمن أطاعه ذاهب إلى توبة إلى الله وعودة إلى الله سبحانه وتعالى نفسي اقول لكل واحد وواحده قاعدين قدامي دلوقتي نفسي اقول لكم الكلمه اللي قالها النبي لكعب بن مالك لما تاب وتاب الله عز وجل عليه قال له يا كعب بن مالك ابشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك امك الله اداره العلماء قعدوا يقولوا هو خير يوم مر على كعب بن مالك كان اليوم اللي اسلم فيه ولا اليوم اللي تاب فيه الى الله سبحانه وتعالى تخيلوا قالوا اليوم اللي تاب فيه الى الله ورجع الى الله سبحانه وتعالى لان هو لما تاب الى الله سبحانه وتعالى تاب الى الله كان التوبه دي كانت ب- يعني بتجدد ايمانه وبتجدد صلته بالله وبتجدد عهده مع الله سبحانه وتعالى وبيبدا صفحه جديده مع الله سبحانه وتعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا ابشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك امك اوعى نيأس من انفسنا واوعى نيأس من حد واوعى نيأس حد من رحمه ربنا سبحانه وتعالى عايزين نتوب وعايزين نرجع وعايزين نقرب من ربنا سبحانه وتعالى وعايزين نعمل لنفسنا خطة عبادة وخطة طاعة ولازم نحط نصب أعيننا كده إن ممكن في لحظة من اللحظات ألاقي نفسي فجأة خلاص بين أطباق الثرى يا جماعة رحلة إلى الظهر الأخيرة دي بتنظم حياتنا وبتظبط لنا حياتنا أرجوكم ارجعوا واسمعوا السلسلة أنا كنت عاملها باختصار سلسلة موجز أنباء الأخيرة اللي احنا عملناها رمضان اللي فات على قناة اقرأ خشوا اسمعوا السلسلة ديت اختصرت لكم فيها رحلة إلى الدار الآخرة كاملة بس مختصرة جدا جدا على وعد إن شاء الله إن إحنا نفصل بقى الدار الآخرة بكل تفاصيلها محتاجين فيها مثلا من ليلة في بيت النبي على الأقل على الأقل من 70 ل 80 حلقة وممكن تمتد ل 100 حلقة بس خليك كأنك شايف يوم القيامة قدام عينيك بالظبط هخليك كأنك شايف القبر قدامك كأنك شايف الصراط كأنك شايف الميزان كأنك شايف أرض المحشر كأنك شايف الصراط كأنك شايف آه، آه، الجنة من جوه كأنك شايف النار ربنا عافيك عافيك يا رب العالمين كأنك شايف كل حاجة عايزك تتصور ان فعل المؤمن اذا مات قامت قيامته وان كان الحديث ضعيف لكن معناه صحيح فعل المؤمن اذا مات ما- قامت قيامته خلاص الفرق اللي ما بينك وما بين اي انسان في الدنيا ان ان آه، يعني ان الانسان ممكن يغفل عن طاعة ربنا وانت كرجل مؤمن لازم تكون دايما فايق وصاحي لازم تكون دايما مقبل على الله سبحانه وتعالى ما تفوتش لحظة ولا دقيقة ليه؟ لأن ربنا سمى يوم الأيام بأسماء كثيرة جدا كم من ضمنها يوم الحسرة قال جل وعلا وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إيه اللي شغل الناس عن ربنا الدنيا الدنيا وحطام الدنيا الزائل قال إنا نحن نرث في الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون يا شباب ويا بنات بدل ما تقعدوا على النت بال 17 ساعة وبال 12 ساعة وأوقات كتيرة جدا أرجوكم أرجوكم اقعدوا كده اقفلوا موبايلاتكم اقفلوا النت اقفلوا اقفلوا اقفلوا اقعدوا اذكروا ربنا اقعدوا اقروا القرآن اقعدوا استغفروا قوموا صلوا ركعتين قيام ليل بر أمك وأبوك فكر في أي مشروع خيري يعود عليك بالخير وعلى دينك بالخير وعلى بلدك بالخير ادعي لبلاد المسلمين ان ربنا يفرج همها ادعي ان ربنا سبحانه وتعالى يفرج الازمات والهموم والغموم والفتن اللي تعيشوها يعيشوها المسلمين في كل مكان ادعي كتر من الدعاء حد عارف في لحظة من اللحظات هتلاقي الكون ده كله مش انت بس اللي هتروح كلنا مروحين قبل 100 سنة ما كانش في حد فينا موجود وبعد 100 سنة ما حدش فينا هيبقى موجود تقريبا مش قد ايه ففي النهاية كلنا وأنك إلى وأن إلى ربك المنتهى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه خلاص الكل مروح الكل مروح يعني خلاص مقبلين على الله ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه جل وعلا ليس بينه وبينه ترجمان فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة هتلقى اتصالاتكم وإيميلاتكم بعد الفاصل وعلى وعد الحلقة اللي جاية حلقة يعني إن شاء الله حلقة مهمة في غاية يعتبر أهم حلقة هتسمعوها السنة دي إن شاء الله الحلقة اللي جاية إن شاء الله في ناس عايزة تعرف أسرار معينة للتوبة وإزاي أتوب توبة زي ما كان الصحابة بيتوبوا بالملي هعرفك الحلقة اللي جاية إن شاء الله إزاي تكون معرفتك بأسرار التوبة وإزاي إن أنت تتوب زي ما يتوب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هنعرفها في الحلقة القادمة إن شاء الله في انتظار اتصالاتكم وإيميلاتكم بعد الفاصل صلى على حبيبك
صوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجعنا لكم بعد الفاصل وبنقرأ بعض إيميلاتكم الأستاذ نزار آه، بيقول أبي لا يصلي كيف أساعده بالدعوة الرحيمة الجميلة يا أستاذ نزار ربنا يبارك في حضرتك اوعى تنسى دائما ان ده والدك وان انت لما بتدعوه بتدعوه كأن على انه والدك واوعى في يوم من الايام ان انت تغرز عليه في الدعوه شوف سيدنا ابراهيم ربنا سبحانه وتعالى بيقول واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا اذ قال لابيه وابوه ده كان كافر ما كانش مسلم اذ قال لابيه يا ابتي يا أبت شوف يا أبت شوف الأدب يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا شوف أبوك غلمه إزاي قال أراغب أنت عن آلهة يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وأهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا عايزين نتعلم من الدعوة الجميلة دي بتاعت سيدنا إبراهيم إزاي إن إحنا ندعو الآباء والأمهات بكل أدب ربنا يحفظك يا رب العالمين الأستاذ أحمد آه، قلت يا شيخ في حلقة سابقة إن الواحد المواظب على طاعة يك- يكره يكره أن يتركها فأرجو التفصيل يعني إن الإنسان مثلا لو مواظب على آه، آه، مثلا على آه، آه، آه، سنن الرواتب أو على قيام الليل فيكره أن هو يترك الطاعة لأنه لو ترك الطاعة فكأنه لم يجد لها قيمة فتركها أما الفريضة فيحرم أن هو يتركها يعني يكره أن يترك مثلا النوافل وإن كان هو لا, لا يعني لا يعاقب عليها لأن النافلة إن فعلها يؤجر عليها وإن تركها لا يعاقب ولكن يكره بعد مداء طعم وحلاوة النوافل والرواتب أن هو يتركها مرة أخرى والواحد يحاول بقدر الامكان ان هو يواظب ولو على القليل قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين احب الاعمال الى الله ادومها وان قل حتى لو كانت قليله بس داوم قليل دائم خير من كثير منقطع آه، الأستاذ يونس تنصحني أبدأ بأي كتاب في الموسوعة الذهبية الموسوعة الذهبية ليها 16 مجلد معمولة ل- ل- ل- للأطفال والشباب وطلبة العلم فأنصحه لو كنت صغير جدا في السن يا أستاذ يونس يبقى تبدأ مثلا تفتح نفسك الأول بالمجلدين بتوع حكايات عن محمود وبعدين تخش على قصص الأنبياء وقصص القرآن وقصص الرسول الحياة القصصية ديت ثم بعد ذلك تدخل في إيه؟ الكتب بقى ال- ال- ال- في كتاب الفقه والعقيده والحاجات دي اما لو كنت شاب ممكن تبدا لو حبيت بتفتح برضو نفسك كده بقصص الانبياء ثم قصص الرسول ثم قصص القران ثم بعد ذلك تبدا في كتاب العقيده عقيده المسلم ثم آه، كتاب الفقه الميسر وربنا يا رب ينفع بيك الأستاذة مها أبي مسافر دائما وله زوجة ثانية تظل ب... نظل بالسنين لا نراه لا يطمئن علينا إلا بالاتصال فقط ولكن لا يتحدث مع أمي أبدا وهي حزينة طبعا هو لا يجوز له ما دام الاثنين على ذمته ما دام والده حضرتك على ذمته والزوجه الجديده على ذمته فلا يجوز ان هو يسافر مع واحده يقعد معاها بالسنين والثانيه يهملها بهذا المنظر بل الم- المطلوب هنا العدل والعدل المطلوب هنا هو المبيت والعطاء فقط يعني العدل الثاني في الحب ده الحب ليس بقلب الإنسان ليس بيد الإنسان وإنما آه، قلوب العباد بين إصبعين من إصابع الرحمن وقد تكون الزوجة يعني آه، عندها من العواطف ومن ال- الذكاء أن هي تستطيع أن هي تجذب قلب زوجها إليها وفي زوجة ثانية ما عندهاش الحتة دي فالقلوب في حتة العاطفة ديت لا يؤخذ عليها العبد لكن لا يحاول أن يظهر عاطفته لديت قدام ديت أو أن هو يظهر لديت اللي بيحبها أكتر من دي لأن هنا هنا يحرم عليه ويكون كده فيه شيء من الجور ومن الظلم فالمطلوب منه ان هو يعدل ما بين الزوجتين وان هو زي ما هيكون عند ديت يكون عند ديت وزي ما بيعطي ديت يعطي ديت حسب الاحتياجات لان ممكن دي تكون عندها مثلا ولد واحد وممكن تكون دي عندها أربعة فيعطي على حسب الاحتياجات ويعدل ما بينهما فأنت حاول بقدر الإمكان تأليف ما بين قلوبهم وتحاول تذكر والدك بالله سبحانه وتعالى ولكن بكل أدب ربنا يحفظك ويبارك فيكي الأخت أم هنا كان لي ابنة توفيت من المرض عمرها أربع سنوات أسأل الله عز وجل أن يجعلها فرطا لك إلى جنة الرحمن سبحانه وتعالى وأن يجعلها في ميزان حسناتك وأن ربنا سبحانه وتعالى يجمعك بها في الفردوس الأعلى اللهم آمين يا رب العالمين الأخت رضوى اع- اعتدت أن أتصدق بجزء من المال كل شهر فهل يحرم علي لو قللت المبلغ ولم أتصدق أو لم أتصدق بسبب الظروف المالية أنت النهاردة معذورة لكن عموما لابد أن تتذكري حديث النبي صلى الله عليه وسلم سبق درهم مئة ألف درهم بمعنى كنت متعود الأول تطلع مثلا كل شهر مثلا 100 جنيه الظروف الاقتصادية طبعا سائد جدا في كثير من بلاد المسلمين مش قادرة تطلع ال 100 جنيه فعلى الأقل طلعي 50 طب مش قادرة خلينا حتى إن شاء الله في 20 أو في 30 المهم إن أنت لا تنقطع عن التصدق حتى ولو كان بجزء يسير والله عز وجل يعذرك لأنه مطلع على أحوال الناس أم سلمة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ؟
أهلا بحضرتك يا فندم أنا والله العظيم مبسوطة أوي أول مرة في حياتي أكلم حضرتك يعني.
ربنا يسعد قلبك يا أم سلمة يا ده- يا شيخ هقول لحضرتك حاجة، اتفضلي آه، أنا كنت قريبة من ربنا سبحانه وتعالى في فترة من الفترات يعني وحصل إن إن أنا رجعت يعني عن الطاعة دي، يعني يعتبر يعني رجعت بعيد عن ربنا شوية.
ربنا يحفظك ويثبتك آه، المهم حضرتك أنا اتجوزت واحد يعني بعيد عن ربنا برضه فبعدت زيادة.
نعم فحضرتك كده اللي حصل إن هو لما اتجوزته كده فكان بيكلم بنات يا شيخ.
نعم فانا ما كنتش مديه بال للموضوع دي ده فجيت لما عزيته وكده وبقيت احاول ان انا احضه على ان انا انصح ان هو يصلي وكده ويطيع ربنا انا وهو نعم.
بدا يا شيخ ان هو حضرتك ايه يكلم بنات فانا تعبت نفسيا ومتدمره والله العظيم خالص يا شيخ مش عارفه اعمل ايه بصي يا ام سلمة ربنا يحفظك ويسترك يا رب العالمين حاولي بقدر الامكان آه، ما- استعيني بالله سبحانه وتعالى قومي كده يعني شوفي يعني مثل هذه المشاكل يعني يعني شوفي يعني ليس لها من دون الله كاشفة مشكلة ان الزوجة تتزوج انسان بعيد عن ربنا تماما هي طبعا جنت على نفسها وجنت على اولادها لما بتتزوج لان النبي قال كده قال اذا اتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد عريض اهي الفتنة اللي هي واقعة فيها دلوقتي زوج تعبها زوج بي بي بيحول بينها وبين الطاعة وبين التوبة وبين الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى حاولي أنت ربنا يكرمك بجهد فردي كده خلص النية لله سبحانه وتعالى ان ربنا يجعلك سبب هدايه هذا الزوج قومي صلي ركعتين بالليل وقولوا يا رب قولوا له يا رب انا محتاجه لك يا رب انا عايز ارجع لك يا رب يا رب قلوب العباد بين اصبعين من اصابعك يا رب العالمين يا رب اهدي قلبي بطاعتك يا رب خذ بنصيته اليك يا رب العالمين ادعي كده قادر ربنا في لحظه في لحظه بفضل لو اقل من ذلك ان ربنا يهدي قلبك ويهدي قلبه ويجمعكم على الطاعه ويبارك في بيتكم ويملى بيتكم بالخير كله يا ام سلمى ربنا يحفظك يا رب ويجعل بيتك زي بيت ام سلمى ان شاء الله الأستاذة زهراء السلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، حضرتك كنت عايزة أسأل عن أنا كنت حامل الس- آه، رمضان اللي فات نعم آه، س- الدكتور قال لي إنه لا إفطاري علشان خاطر كان خايف على الجنين لكن نعم.
أنا كنت أنا آه، كان خايف عليا أنا لكن أنا كنت خايف على الجنين ففطرت نعم.
دلوقتي أنا لازم أصوم ولا أطلع ولا أصوم وأطلع ربنا يكرمك يا أخت زهراء هو ولو عموما لا حضرتك عايزة آه، ولو هصوم نعم آه، لازم دلوقتي قبل رمضان ولا ممكن بعدين نعم. طيب، وسؤال حاضر.
تاني معلش اتفضلي.
آه، بالنسبه لل- لل- للميك اب لو واحده عروسه حرام ولو مش عروسه اللي هو الميك اب اللي بيكون على الطرحه و- ولو نعم.
كان خفيف او كده يعني طيب حاضر بص يا استاذ زهراء ربنا يعز حضرتك ويبارك فيك يا رب ويبارك في جميع المسلمين يا رب العالمين عايز اقول لحضرتك حاجه صغيره خالص ان احنا بالنسبه لموضوع صيام الحامل والمرضع ما دام الدكتور الطبيب المسلم قال ان فيه آه، خطر على صيام حضرتك وهو اللي نصحك ان انت تفطري بتفطري عادي خالص طبعا خلاف بين اهل العلم بعضهم بيقول بعد ما ربنا يكرمك ان شاء الله و- و- و- وتضعي و- و- وان كنت مش هتقدري برضه ت- ت- تصومي في اثناء فتره الرضاعه ولا غيره برضه بتكملي لحد ما ربنا يكرمك وتقدري تصومي بيقول لك تصومي وبعضهم قال وده رأي برضه يعني رجحه كثير من أهل العلم إن أنت بتطعمي عن كل يوم حضرتك أفطرت فيه فده برضه رأي تاني فلك أن تاخدي بأي رأي من الرأيين عشان أنا مش عايز أقول لحضرتك هو الرأي ده فقط قولا واحدا لا ده أنا بقول لحضرتك رأيين لأهل العلم بعضهم بيقول بفضل الله تقدري تفطري تقدري تصومي بعدها وتعوضي وتعوضي الأيام ديت اللي أنت فطرتيها وبعضهم بيقول ممكن إن أنت معاكي رخصة إن أنت آه، آه، يعني ايه ان انت تطعمه بفضل الله سبحانه وتعالى والامر ان شاء الله يبقى لا شيء عليك اما حته بقى لو هتصومي هتصومي امتى اه طبعا حاولي تصومي قبل رمضان قبل ما تخش على الفريضه عشان تبقى خلصت الايام اللي عليك وتستقبلي الفريضه كده ان شاء الله يعني آه، بقلب يعني مقبل على الله سبحانه وتعالى ال- السؤال الثاني انا تقريبا نسيته مش فاكر حضرتك سالت في ايه لكن عموما لو تذكرته هرجع له تاني حالا الاخت ام هنا كان لي ابنه اه دعوة دعنا لها خلاص آه، الاستاذ احمد سيد توفيت اختي وهي حامل ولم تكن تصلي فليمكن ان افعل لها شيء يفيدها في الاخره يعني هي لم تكن تصلي عموما اصحاب الكبائر هم في مشيئة الله سبحانه وتعالى أي إنسان يا جماعة مرتكب كبيرة ما أقدرش أقول ده داخل على النار أو أو ده هيخش النار أنا ما أقدرش أحكم على حد يا جماعة إنما أقدر أقول هو في مشيئة الله إن شاء الله عذبه وإن شاء الله عفى عنه ورحمته سبقت غضبه سبحانه وتعالى لكن آه، طبعا معروف ان تارك الصلاه مرتكب كبيره عشان بس ما نهونش الموضوع يا جماعه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اول ما يسال عنه العبد يوم القيامه من عمله الصلاه فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت يعني ده صلاها أصلا مش تارك للصلاة كمان وإن فسدت فقد خاب وخسر يبقى إذا الموضوع خطير جدا فوق ما تتصوروا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا آه، يعني فاذا فالموضوع موضوع خطير جدا لكن احنا نستطيع ان احنا نكثر آه، لها من الدعاء ونكثر لها من الاستغفار ونعمل لها صدقات جاريه لكن لا نستطيع ان نصلي عنها انما كل ما في الامر ان احنا نحاول ندعي لها ان ربنا يرحمها ويتجاوز عنها ويغفر لها والى غير ذلك ونستغفر لها ونعمل لها صدقات جاريه على قد ما نقدر ربنا يتقبل يا رب. اه الاستاذه الفاضله كانت بتسال عن السؤال الثاني اللي هو الاستاذه زهراء عن وضع الميك اب على الحجاب احنا عايزين نقول حاجه يا جماعه انا لما آه، واحده بتلبس حجاب بسالها سؤال انت لابسه الحجاب ده ليه أو والله انا لابساه ليه لا انا واثق واثق ان حضرتك هتلبسي الحجاب دوت لله سبحانه وتعالى طيب في مواصفات للحجاب من ضمن مواصفات الحجاب مش مواصفات لبس فقط لا ده مواصفات الحجاب في لبس الحجاب وفي اخلاقيات اللي لابسه الحجاب وفي سلوكيات اللي لابسه الحجاب وفي نفس الوقت في شكل ل- للبس الحجاب يعني انا مثلا واحده هتلبس حجاب فشيء طبيعي ان هي خارجه من البيت خ- بتتحجب ليه عشان تداري الفتنه بتاعتها فما يكونش سبب في فتنه حد فمش معقول ان يكون الحجاب نفسه هو محل الفتنه بمعنى انها هتلبس حجاب فتمص حواجبها وتبتدي تحط مكياجات وتبتدي تحط لا فهي مثلا لو هتحط كريم عادي الكريم اللي بيتحط اللي هو بتاع نعومه البشره لا مانع في هذا ده كريم من اجل المحافظه على البشره اما لو حطت ميك اب او حطت غير ذلك فلا يجوز الا في البيت في البيت تزيني كما شئت حطي زينة ال- قدام زوجك قدام أولادك قدام محارمك تزيني والبسي اللي انت عايزاه أجمل لبس وأفضل لبس تتخيليه البسيه في بيتك وأجمل زينة وأجمل برضه ميك اب حطيه برضه في البيت مفيش أي مشكلة خالص إن شاء الله ال- الأستاذة فدوى كانت لي صديقة كانت تعرف شخصا من مدة طويلة ووعدها بالزواج لكن عائلة الرجل أرغمته على الزواج من فتاة أخرى إلا أن صديقتي ما زالت تحادثه عبر الهاتف فهل يجوز لها هذا؟ طبعا لا يجوز لا يجوز ان واحده تكلم رجل اجنبي عنها وان هي تقعد تبادله الحديث في التليفون ومعلوم طبعا ان هو لما هتكلموا في التليفون مش هيذكروا بعض بقيام الليل يعني اكيد طبعا هيقعدوا يقولوا كلام عاطفي وكلام في الحب وغير ذلك وهتقع هتقع في مخالفات تغضب ربنا سبحانه وتعالى وكما تعلمون الزواج رزق ممكن الإنسان يحرم من الرزق بسبب ذنب إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه فممكن هي لو ربنا مقدر لها أنها تتزوج إنسان فاضل ومحترم و و و ممكن يحجب عنها الرزق ده بسبب ذنوب هي بتعملها في أنها تكلم واحد لا يحل لها أن تكلمه فبقول لها ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب العالمين خلي قلبك دايما موصول بالله سبحانه وتعالى ما تعلقيش حياتك بأن فلان لو ما اتجوزنيش يبقى أنا كده حياتي راحت او ان انا ما اعرفش اعيش من غيره لا انت ما تعرفيش تعيشي من غير ربنا انما تقدري تعيشي من غير اي انسان في الدنيا فربنا يكرمك ان شاء الله ونحاول كده ان احنا نحجب نفسنا عن اي حاجه تغضب ربنا عشان ربنا يبارك لنا في حياتنا ويرزقك بالزوج الصالح الاستاذ نادر السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته آه، يا أنا ريت حبيت توطي أسألك التلفزيون يا سؤال.
يا ريت توطي التلفزيون يا استاذ نادر آه، آه، حبيت أسألك آه، سؤال اتفضل يا استاذ نادر آه، من فضلك آه، أنا نسكن في البرطمان
نعم ونخلص آه، شوية ح- شوية سمة زايدة إيه، حبيت أسألك أسكو آه، حبيت ندير كريدي مع لا بنك معلش شو نشري آه، آه، بارتمان ولا ميزون أنا الحقيقة آه، م- مش فاهم تقريبا يعني ال ال السؤال يا أستاذنا الفاضل ربنا يبارك في حضرتك إن كان حد في الكنترول فاهم السؤال معلش يبقى لا معلش أنا آسف والله يا أستاذ نادر أنا أنا أنا كل اللي فهمته الحقيقة من بروسيا دورتموند أظن ديت موجودة في الدوري ال- الألماني بس أنا الحقيقة يعني مش عارف يعني آه، السؤال إيه؟ اه السؤال لو في ذهب عندك تطلع عليه زكاة مال ازاي هو عموما آه، يعني آه، زكاة الذهب اصل زكاة الذهب دي حاجة يعني لو للتجارة ده شيء ولو لل- للزينة ده شيء تاني طبعا لو ال- لو لل- للتجارة انتوا عارفين طبعا ان ال ال يعني ال 85 جرام ذهب فبيخرج عليها ربع العشر يعني اللي هو ده النصاب بتاع الذهب 85 جرام ذهب بيخرج عليها ربع العشر اذا حال عليها الحول اما لو كان للزينه فقط وليس للتجاره فطبعا ان العلماء انقسموا ثلاث اقسام قسم بيقول ما عليهاش زكاه خالص وقسم بيقول لا عليه زكاه كل سنه وقسم هو ده الراي الوسط وده راي الامام مالك ان بيقول يطلع عليه مره في العمر فما فيش مشكله خالص ان يطلع على زكاه الذهب مره في العمر ربع العشر آه، اذا آه، بلغ النصاب اللي هو 85 جرام ذهب آه، وحال عليه الحول يعني حال عليه سنه كامله آه، الأستاذة خديجة بتقول تقدم لخطبتي الشاب وبعد الرؤية الشرعية والاستخارة وافقت وتعلق قلبي به وبعد مرور مدة تراجع دون سبب وأنا الآن في هم ادعو الله أن يفرج هم أسأل الله أن يفرج همك يا أخت خديجة ويبارك فيك ويرزقك خيرا منه وأرجوكم الله يبارك فيكم مش عايز واحدة يتقدم لها واحد فيحصل ظروف فيمشي مش عايزها تبقى في هم آه، اعتبري ان ان ربما يكون وبعدين سبحان الله الله عز وجل أرحم بك من رحمة الأم بطفلها الرضيع لعل وعسى هذا الإنسان قد يتظاهر أمامك بخلق معين أو بسلوك معين أو ويكون هو سيكون شرا لك وربنا سبحانه وتعالى صرفه عنك فليه انت بتعتقدي ان لو واحد جالك ومشي ان ربنا صرف عنك خير قد يكون هذا هو عين الشر وانت لا تدرين وعلامي دائما ان ربنا سبحانه وتعالى لن يقدر لك الا الخير احسن الظن بالله سبحانه وتعالى قولي لو جاني واحد وبعد كده مشي ما, ما تقوليش هو شر طبعا لما قولي مثلا ايه ربما يكون ما- الأمر ما كانش فيه خير ربما ربما ربما إن شاء الله ربنا يقدر لي أفضل منه إن شاء الله وهكذا احسن الظن بالله وما تشيلش هم أي حاجة خلي قلبك موصول بالله وحده سبحانه وتعالى من وجد الله فماذا فقد ومن فقد الله فماذا وجد لو الإنسان بعيد عن ربنا ولو واحدة بعيد عن ربنا وتقدم لها أغنى رجل في العالم يبقى ماذا وجدت ولا حاجة ولو إنسانة قريبة من ربنا سبحانه وتعالى و- و- ولم تتزوج فماذا فقدت ما فقدت أي شيء لأنها مع الله سبحانه وتعالى موصولة بالله سبحانه وتعالى دي مسألة الأستاذة شيماء السلام عليكم عليكم السلام ازي حضرتك يا شيخ أهلا بحضرتك يا فندم انا سعيده جدا بكلم حضرتك والله ما شاء الله عليك يعني انا دايما اقول على حضرتك ما شاء الله يعني ملاك والله على الشاشه الله يحفظ اكبر الله عليك يسترك ويبارك فيك يا رب اول حاجه ادعي لي ان ربنا يجعلني من حفظه القران الكريم انا يا رب.
وزوجي واولادي يا رب.
وثبتنا يا رب يا رب يكرمك يا رب اللهم امين بالنسبه يجعلكم من أهل للنقاض يا شيخ القرآن.
محمود اتفضل.
آه، ما الحكمه ان سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام قال ال- اللي بتحرم او اللي بتحج او تعتمر آه، تبين وجهها وايديها عشان مم.
انا ان شاء الله مقبله على النقاط فعايزه من حضرتك فتوى ان انا دلوقتي مثلا بسمع كتير قوي يقولوا لي ازاي يا بنتي ده هم اساسا يعني الايد واليد والكفين آه، والوجه والكف- والكفين يبانوا نعم لو ربنا كان عايز الوجه والكفين كان نزلها في القران كان آه، سيدنا محمد ما قالش للمحرمه صلى الله عليه وسلم.
فما الحكمه في ذلك حاضر علي حاضر كتر الف خيرك الله يا رب يخليك يا شكرا أستاذ جزيلا شيماء. ربنا يعز حضرتك ونشكر على ذوق حضرتك بص يا استاذ شيماء ربنا يبارك في حضرتك آه، حته لما بعض الناس يقولوا ان النقاب فرض الكلام ده مش مظبوط حته ان اقول ان هو فرض قولا واحدا الكلام ده مش مظبوط والا لو كان النقاب فرض انتوا تعلموا جميعا يا جماعه اللي يؤدي الفرض آه، ياخد ثواب عظيم جدا واللي يتركه عياذا بالله ده يخش النار فمعنى كده ان امي وجدتي و- وعمتي الناس البسطاء الجمال دول اللي كانوا بيلبسوا خمار معنى كده انه رايحين النار يبقى مستحيل ان يكون اقول ان النقاب فرض انما النقاب هذا ما ادين لله به سبحانه وتعالى وهذا ما توصلت اليه بعد ابحاث عمر كله أن النقاب حكم النقاب يدور ما بين الوجوب والاستحباب أنا ما أقدرش أقول إنه فرض لأنه لو فرض يبقى معنى كده أي واحدة في الدنيا كشفة وشها تبقى آثمة وتخش نار جهنم ده معنى الكلام ده يا جماعة وهذا كلام مرفوض تماما من الألف للياء وكلام لا يمت للعلم بأي صلة خلينا بقى نتكلم بقى كده في الوسطية التي تستند إلى دليل قو- قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين ده معناه ايه معناها ان هي بره بره الحج وبره العمرة هي لابسه نقاب ولابسه قفازين وزي ما قلت لحضراتكم ده معناه ان هو الامر ما بين الوجوب وبين الاستحباب وليس الفرضية تمام كده حكمة بقى الحكمة من ان النبي قال لا تنتقب المحرمة ولا تلبس قفازين ده تخفيفا عليها وهو النبي هنا لما قال لا تنتقب لم ينفي ان هي ممكن تغطي وشها بالبيشة لكن بيقول النقاب المباشر للوجه اللي هو السميك التقيل دوت ممكن يكون فيه مشقة عليها لان المكان فيه زحام وفيه مشقة وفيه تعب و و. فعشان ما يشقش عليها بيقول لا تنتقب ولا تلبس القفازين ولذلك كانت أمنا أسماء كانت سيدة أسماء وكانت أمنا عائشة تقول كنا إذا حازانا الركبان أسدلنا فإذا جاوزونا كشفنا شو قد إيه؟ طبعا الكلام ده كان زمان أيام الروقان دلوقتي طبعا الدنيا كلها زحام فبالتالي هي بتبقى مغطية فنفي النقاب ليس معناه آه، نفي الب- البيشه ممكن تبقى لابسه البيشه لكن عموما بالنسبه لموضوع النقاب يا استاذ شيماء ربنا يحفظ حضرتك هو ما بين الوجوب وما بين الاستحباب أما من قال أنه فرض قولا واحدا فهذا الكلام لا يمت للعلم بصلة لأن لو قلنا أنه فرض دعنا كده أختي الفاضلة ربنا يعز حضرتك ويعز جميع بنات المسلمين لو قلنا أن النقاب فرض فرض فرض زي الصلاة قولا واحدا معنى كده أن أي امرأة على وجه الأرض كشفة وشها معناها أنه رايحة النار لأن ده فرض إنما أنا بقولش إن هو فرض بنقول إن هو ما بين الوجوب وما بين الاستحباب أنا زوجتي منتقبة بناتي لما يكبروا شوية هنقبهم لكن على سبيل إن أنا أدين لله سبحانه وتعالى أنه ما بين الوجوب وما بين الاستحباب وليس الفرضية ربنا يا رب يحفظكم ويبارك فيكم وإن شاء الله البسيه وربنا يجعله بركة عليك وعلى كل الم... يعني من حولك إن شاء الله يعني الوقت معاكم بيجري بسرعة وما تنسوش الحلقة الجاية حلقة مهمة جدا عايزين نطيب الله سبحانه وتعالى عايزين نكثر بكرة واحد رجب عايزين نكثر من الصيام يا مسلمين إن شاء الله وندعو لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تغفر ذنوبنا يا رب اغفر ذنوبنا يا رب استر عيوبنا تولى أمرنا أحسن خلاصنا فك أسرنا يمن كتابنا يسر حسابنا يسر على الصراط مرورنا ارزقنا يا رب حسن الخاتمة ارزقنا يا رب حسن الخاتمة ارزقنا الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا ارزقنا توبة نصوحا ترضيك عنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأنت المستعان عليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صب الخير على أهل مصر وكل بلاد المسلمين صبا صبا ولا تجعل عيشهم كدا كدا اللهم فرج همومنا في مصر اللهم ألف بين قلوب المصريين اللهم اجعل مصر سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين ألف بين قلوب المصريين اجمعهم على قلب رجل واحد يا رب العالمين جنب مصر مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن وسائر بلاد المسلمين أغث إخواننا في سوريا يا رب إنهم جوعى فاطمهم حفاة محملهم عراة فاكسهم مرضى فداويهم مغلوبون فانتصر لهم اللهم بلغنا شهر رمضان واجعلنا من عتقائه من النيران اللهم اجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم عليكم ورحمة الله وبركاته
في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان فيها الشفاء ويا ما بيوت كخيط عنكبوت بتنهر وتغرق في بحر السكوت بيوت من